بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آم، من الحاجات الملحوظه ان الناس كتيره بقى عندها شعور بالرفض وشعور الرفض ساعات يكون حقيقي وساعات يكون وهمي زي الفشل كده احنا قلنا في واحد بيتصور انه فاشل وهو مش فاشل وفي كتير قوي بيتصوروا ان هم مرفوضين وهم مش مرفوضين بس الشعور ده بيزيد قوي في الزمن ده ومرتبط كمان بمشاعر اخرى زي الوحده وزي ال- صغر النفس والاحساس بالدونيه والميل للياس كل المشاعر دي اصحاب في بعض كده بيجيبوا بعض فعاوز اكلمكم عن كيف تحتمل الرفض لانه ممكن يكون الرفض ده حقيقي واحنا قلنا امبارح في الموضوع بتاع احتمال المسيح ضمن ما احتمل احتمل الفقر واحتمل الظلم واحتمل الرفض الرفض كمان له شكلين اما انك تظن ان ربنا رفضك وطبعا دي كذبه كبيره لان ربنا لا يرفض انسان ابدا مهما كان لاخر لحظه في عمره ربنا بيبقى مستني البشر يرجعوا محب البشر الصالح يشفق على الخطى مهما كانوا وحشين ما بيرفضش هو الإنسان هو اللي بيرفض ربنا لكن ربنا ما بيرفضش إنسان لكن في ناس كتيرة فاكرة أن ربنا رفضها طبعا ده ده إحساس وحش جدا ومؤذي وكذبة من الشيطان أما عن البشر لا ممكن يكون في ناس رافضينك بجد وممكن يكون بيتهيأ لك أن هم رافضينك تعالوا الأول أخدها من زوايا متعددة مثلا يقول أية مدينة دخلتموها ولم يقبلكم يبقى هنا في رفض فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا قولوا إيه م- بمنتهى الثقة حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا نتركه لكم يعني إيه ما قبلكوش ما تتخضوش ما تقلبش معاكم بصغر نفس ما تقلبش معاكم بفشل ما يصعبش عليكم نفسكم لا انتم متوقعين ان مش الكل هيقبلكم خلي بالكم الحتة دي مهمة ليه لأن المسيح له المجد علمنا وطول ما انتوا عايشين في الدنيا دي ومشيتوا ورايا مش ممكن الناس كلها تقبلكم مش ممكن بل ويل لكم إذا قال فيكم إيه جميع الناس حسن يعني لو كل الناس قبلوك يبقى فيك حاجة غلط لأن لو كل الناس قبلوك يبقى أنت حرامي زيهم بقى أو كذاب زيهم أو مادي زيهم ما هم هيقبلوك إزاي وهم في وادي وأنت في وادي إذا كنت أنت مستقيم وهم ملتويين يبقى لازم ما يقبلوكش ده الطبيعي إنك تكون الغالبية مش قبلك لأن الغالبية ما قبلتش المسيح مرة تانية يقول إن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه إن لم يكن مستحقا مس- مستحقا يعني مستحق تدخلوا بص بص بصة مختلفة خالص لو هم رفضوك سوري يعني يبقى هم مش مستحقين الخلاص مش لأنك أنت وحش ده هو للأسف هم اللي ضيعوا على نفسهم فرصة خلاص فليرجع سلامكم إليكم أنا دي اللي عاوز أتكلم فيها إزاي ما تفقدش سلامك حين ترفض من إنسان أو حين يحاربك فكر الرفض لأن ساعات ما بيكونش حقيقي ازاي يرجع لك سلامك لان انا شخصيا اصعب شعور عليا ان انا احس ان في واحد زعلان مني او قافل مني بتمرن ان انا ما افقدش سلام لان ممكن ما اكونش اخطات لكن هو هيحسسني بذنب هيضيع عليا سلام طب انا يمكن ما غلطتش طب ليه اعيش بذنب وهمي فليرجع سلامكم اليكم دي اللي عاوزين نشتغل عليها اولا في ناس بتزعل لو قلت لها لا الحقيقة لما تيجي تطلب طلب من إنسان من حق هذا الإنسان أن يقبل أو يرفض في ناس بقى عندها عشم مرضي إنه ما يتقلهاش لا هتصور صديقك جاي يقول لك إيه بكرة هنخرج بالليل تقول له سوري عندي ارتباط لا مفيش حاجة اسمها كده لازم تخرج هزعل منك أزعل منك ما انا حر يعني ازعل منك دي خلتني انا مش حر دخلتني في ذنب وهمي انا مرتبط انا ورايا حاجه تاني فانا بقول لك sorry مش هينفع المفروض انت لو انت ناضج تقول لي طبعا براحتك مرة تاني إنما في ناس بيتعاملوا بطريقة لو قلت لي لأ هخصمك طبعا ده معناه إنه بيجبرك إنك تعمل اللي هو عاوزه وده ساعات يسموه في علم النفس ال passive aggression اللي هو aggression يعني عنف لكن مغلف بطريقه آه، سلبيه زي نظام تعدمني كده عارفين تعدمني تعدمني هي نوع من ال passive aggression يعني لازم بطني توجعني عشان ما أعد- ما ما اعدمكش ما هو انت حطيتني ما بين وجع البطن وما بين انك هتموت يعني لو انا ما اكلتش انت هتموت لا ناكل بس انت حرام عليك اللي عملته فيا فاهمين الفكره هو ده عنف س... عنف متغطي في ناس كتير عايشه بالمبدا ده انك لو قلت لي لا اقفش عليك فتحس انك متقدر ومتضايق لان حد زعل منك وتضطر في المرات اللي بعدها تهاوده بقى فانت بتهاوده بس انت متغاظ ومخنوق عشان ما يرفضكش فاهمين لان هو بيهددك بالرفض لو ما لو ما مشيتش معايا هنقفل مع بعض هرفضك فهو حطك في حته غلط على فكره النوع ده مش ناضج نفسيا لان النضج النفسي معناه ان انا من حقي لازم تقبل مني اللا بنفس الدرجه اللي بتقبل مني الايوه اقول لك حاضر تنبسط اقول لك مش هينفع عادي ما تتضايقش خالص ليه ظروفي كده حريتي كده ربنا بيعمل معانا كده ربنا ما بيجبرناش لكن في ناس بتتعامل باسلوب الضغط النفسي ده فلما حد يرفض لك طلب من فضلك ما تتضايقش ولما حد يقول لك مش هينفع ده مش معناه انه بيكرهك ولا معناه انه رافضك معناه انه الموضوع ده ما يناسبوش او الطلب ده مش موافق عليه مش معنى انه انه بيحبك لازم يوافقك في كل حاجه تاني الجمله دي مش معنى انه بيحبك لازم يوافقك في كل حاجه ممكن جدا يختلف معاك ويبقى بيحبك بجد الحته دي مهمه فينا كخدام واحنا بنربي ناس لازم ندي الحريه دي المساحه دي انه ما تزعلش مني لو قلت لا وانا مش هزعل منك لما تطلب طلب او او انت تقول لي لا ده التعامل ال large ده التعامل ال- الناس الع- العاقله يعني هل بتتضايق لو حد رفض طلبك طب بتتضايق ليه هل الالحاح على الطلب للناس فضيله ام رذيله السؤال ده شغلني في وقت مش عارف له اجابه احيانا بيبقى رذيله الزن على الناس غير الزن على ربنا بالزن على ربنا في موضوع ربنا بقى له طويل قوي لكن احيانا وانت بتزن على الناس انت بتجبرهم على اللي في دماغك صحيح انت مش بتطلب حاجه وحشه بس استنى انت ليه حجرت على حريتهم حجرت على اولوياتهم ما يمكن هم عندهم حاجه تاني يحبوا يعملوها ليهم راي تاني غير كده فارجوك ما تزنش زياده وانتوا عارفين ان الزن مع الناس غالبا بيجيب نتيجه عكسيه يعني ام تزن على ابنها يروح الكنيسه يعند زوجة تزن على جوزها يشتري حاجة ي- يقفش مش هيشتري خالص وطبعا لو طيب بيرضى بس بعد ما بيرضى بيفضل متغاظ انه انه م- مسير غير مخير مش ربنا اللي مسيره مراته فطبعا بيبقى احساس بايخ وممكن يعمل مشكله داخليه نفسيه بينه وبينها انه مع الزن اشترى اشترى دماغه او اشترى سلامه فرضاها لكن مره مره مره هي الحقيقه نفسيا بيبعد عنها بيقفل لانه بيحس انه انا كده مش بعمل اللي انا عاوزه لكن بوفر صداع و- وخناق آه، اذا هي احيانا تبقى فضيله لما تكون مثلا بطريقه حكيمه جدا ومن اجل خلاص الاخر انك تغيب وتفتقد شخص انك تلزق لانسان هيبعد عن ربنا عشان ترجعه لربنا هذا الالتصاق او الزن لو معمول بحكمه قوي وتواضع ممكن يبقى فضيله لكن عموما الزن مع الناس مش احسن حاجه هل في ذات في الحته دي غالبا في ذات يعني ايه يعني ساعات اللي بيخليني مش مستحمل اللأ ان انا كرامتي عالية شوية فانا مش مستحمل حد يقول لي لأ الطلب لان انا مقتنع بتفكيري بوجهة نظري زيادة لان ذاتي كبيرة فلما حد بيقول لي مش هينفع أو أنا مش موافقك بتغاظ بتغاظ لأن ذاتي كبير لأني مش قادر أحط إن رأيه ممكن يبقى زي رأيي أو قد بعض أو يمكن رأيه هو اللي صح يبقى الإصرار على الطلب أحيانا يكون ذات ساعات يكون وسوسة يعني إيه وسوسة مش عايز أدخلكم بقى في حاجات نفسية زيادة ساعات في واحد بيبقى حاجة بيسموها compulsive personality ما بيبقاش قادر يطلع بره فكرة معينة بتبقى فكرة مسيطرة معاه زي ايه لازم نعمل كده ليه لازم م- لازم ايوه ليه بس لازم فاهمين الفكرة ما هو ما فيش ليه بدل ما فيش ليه يبقى ما فيش لازم لا هي لازم مش هرتاح غير كده هنا سيطرة نفسية واخدين بقى بس هو بيبقى غصب عنه بتبقى الحكاية ملحة عليه جدا فمش قادر يسكت عارفين اللي عندها وسوسة في النظافة مثلا طبعا ربنا يعين جوزها لأنها لأنه يعني بيبقى بيحب يبات بره البيت غالبا لأنها طول النهار بتنظف طول النهار وطبعا ده اكستريم لأن البيت نظيف بس هي وبعدين تشكي تشكي انها تعبانه قوي من كتر النظافه طب بلاش تنظفي الدنيا نظيفه لا مش هتقدر ما تقدرش تعرفش ولو لقت الورقه دي كده تبقى يجي لها ضغط ما ينفعش لازم تترتب بطريقه معينه والا مش هتنام النهارده وفعلا ممكن تدخل سريرها تنعس ما تقدرش تنعس لان الدولاب الدرج ده مش متظبط هي مش شايفاه هي مش شايفاه وهي نايمه بس هي في دماغها انه الدرج ده الشرابات مش متوضبه كويس فما تجيلهاش نوم فطبعا اللي هيروح فيها الشهيد اللي معاها طبعا رفض الطلب من ربنا بقى إذا كان رفض الطلب من الناس من حق الناس كمان رفض الطلب من ربنا من حق ربنا أنت طلبت يعمل حاجة معينة هو من حقه برضه يعملها أو ما يعملهاش ليه بتزعل منه لما ما بيعملش اللي أنت عاوزه طب أنت بتجبره كده هزعل منك لو ما عملش كده هو ربنا مش عاوزك تزعل منه بس ما هو كمان حر زي ما انت حر هو كمان حر وحريته لمصلحتك لان حريته كلها حب لكن في ناس بتتعامل مع ربنا كده بتقفش على ربنا لو مرة ما ما سمعش الكلام فأصبح ربنا هو ال- يعني اتقلبت القواعد ربنا لازم يسمع كلام لا مش لازم يسمع كلامك لازم تقول له لتكن لا ما شئت بل ما شئت لما ربنا يرفض طلب قد يكون مش رفض بات ممكن يكون رفض في التوقيت يعني ايه مش دلوقتي برضه ساعات تقول لواحد مش دلوقتي يتغاظ ولما ربنا بيقول لك مش دلوقتي بتتغاظ طب بتتغاظ ليه ما هو برضه الاخر من حقه لان هو معاه قرار زي ما انت معاك طلب وعلى الاقل من ناحيه ربنا اكيد التاجيل خير يجوز الشخص الإنسان لما يأجل أو وجهات نظر لكن مع ربنا لا قد يكون تأديب يعني ممكن يكون ربنا مش بيسمع لك في طلب لأن أنت في حاجة غلط لازم تصلحها الأول زي في وسطك حرام يا إسرائيل وقت يشوع وعخان والقصة دي ما كانش سامع الصلاة فعلى طول يشوع انتبه قال في حاجة في مشكلة انا في حاجه غلط عشان كده ربنا قافل اليومين دول في حاجه مزعله فاحيانا يكون الطلب اللي بتطلبه واقف بسبب خطيه انت مصر عليه او غلطه عندك لازم تتصلح قد يكون تنقيا ده ربنا عاوزك تصلي اكتر فطول ما انت بتصلي وبتطلب وتتنهد عمال قلبك ينضف يلا خليك شويه كده لو استجاب بسرعه هتطلع من الصلاه وقد يكون تأخيره أو عدم استجابته أو رفضه حماية ليك من نفسك يكون اللي أنت طالبه أساسا يضرك يا ما شفت شباب زعلوا على عروسة طارت من إيديهم أو العكس ويا ما شفت ناس الهجرة ما جاتش أو ما ما كملتش فيعني كانوا زعلانين ومتحسرين ويا ما شفنا ناس خسروا أشغال و... كل دول بعد شوية اكتشفوا انه ده ربنا انقذني ده حماني ده انا كنت بزن في حتة غلط اذا رفض الانسان حرية للانسان ورفض الله ايضا حرية من الله وحكمة ايضا من الله فإذا اعتبرت أن ربنا رفض حاجة ده مش رفض ليك خلي بالكم لغاية دلوقتي احنا بنتكلم في نقطة ايه لا الإنسان رفضك كإنسان ولا ربنا رفضك كإنسان هو رفض طلب وقد يكون رفض مؤقت أو مسبب بلاش تحط اللأ معناها بكرهك بلاش تحط دي قدام دي لأن دي هتعذبك لو اعتبرت أن كل كلمة لأ تساوي بكرهك أنت بتعذب روحك اللي بيقول لك لأ ما يقصدش خالص بكرهك ممكن يكون بيقول معاها بحبك بس لأ لأ مش هقدر لأ مش دلوقتي لأ بعدين لأ تضرك لأ مش مقتنع بس كل ده ما يلغيش أن أنا ممكن أكون بحبك هل عدم الاختيار رفض برضو حاجة تاني تصوروا ان انا مثلا قلت انا عاوز خمس شباب فاخترت اول خمس هتيجي عند ليديا مثلا فتزعل ابونا ما اختارنيش طب انا عاوز خمس وهم عشر فخدت خمس هل معنى كده ان انا رافض ليديا لانها ما طلعتش من الخمسة لا يجوز مش مناسبة للمهمة دي يجوز لسه في جولة اخرى هي هتدخل فيها فاهمين الفكره برضو في ناس حين لا يقع عليهم الاختيار يعتبروها رفض لا الاختيار ده له أسباب وله حكمة والشخص اللي بيختار من حقه يختار بحرية لكن لو ما اختارنيش يبقى رافضني لا لا لا لا انت بتبالغ خالص ما اختارنيش يبقى انا مش مناسب لده لكن بيحبني ومش رافضني واضح الفرق أنا مش كل العالم بقى من ال 12 رسول هو المسيح ما اختارش غير 12 كتلاميذ أيوه لكن رجع بعد كده اختار السبعين طب أنا هحط نفسي مكان لعازر ده اتقال آية ما اتقالتش على الرسل هو ذا الذي تحبه مريض مش كان لعازر بالأولى يدخل من ال 12 تلميذ ده واضح انه له دل قوي والبيت ده يعني كان المسيح بيبات فيه كتير انما ما توقعش ان لعازر قفش وجاب المسيح وقال له أنا فين في ال 12 يعني تاخد واحد مت عشار وما تاخدنيش أنا يعني غالبا ما حصلش الكلام ده ولا العازر شك في المسيح انه بيحبه لانه ما اتحسبش من ال 12 لان في شخص حين لا يختار في اي جوله صغر النفس ينقح عليه يبقى انا مرفوض لا يا حبيبي مش مرفوض بس الجوله دي مش بتاعتك المهمه دي مش بتاعتك يجوز في ناس تانيه هل المسيح خد ال 12 في التجلي؟ والحقيقة ما حدش استجرى يقول له أنا ما خدتنيش ليه؟ لأنه كانوا مضجين، كانوا متأكدين إن المسيح بيحبهم كلهم. فحتى لما اختار ثلاثة من ال 12 ما سمعناش إنه أزمت الناس. في الحتة دي ما حدش اتأزم. ليه؟ لأنه متى كان متأكد إن المسيح بيحبه، فحتى لو ما خدوش في التجلي، ما هو دخل بيته واتعشى عنده. فبينه وبين المسيح رصيد فانا ليه يعني ليه ادخل في كل حاجه مش لازم اكون في كل الدوائر هو حر برضه المسيح في اختياراته يا رب تكونوا فاهمين انا بوصل ايه لانه احنا بقينا حساسين قوي في ناس كتيره بقت حساسه قوي لو في اتوبيس خدمه قالوا لفلان انت اللي عليك الدرس واللي قاعد جنبه ما قالش الدرس هو ايه انا شايفيني فاشل ما بنفعش يا حبيبي لسه عليك الدور استنى طول بالك شهرين وتقول الدرس يعني هو عشان ما قالولكش تقول دلوقتي يبقى انت وحش ويبقى ليهم ناس ناس وتبقى الحكاية كبرت و... ليه ليه ليه ده كله بس الموضوع ابسط من كده ويجوز الشخص ده عنده موهبة بيعرف يقول الدرس فهم دي راكبة عليه اكتر منك وانت ما عندكش ازمة لانك عندك موهبة في حتة تاني فبرضه هنا اختيار مسبب مرتبط بموهبة الشخص المسيح رجع واختار السبعين لكن ما كانش فيهم يهوذا أنا أقصد بالجملة دي إيه السبعين ما اتحسبوش من الاتناشر مش كده بس حسبوا من الاتناشر في يهوذا يعني إيه يعني أنت كان نفسك تبقى من الاتناشر طب طلعت من السبعين طب الحمد لله مش بعيد لو كنت من الاتناشر كنت تطلع مين فأنت أنت ليه عاوز تدخل في حاجة يمكن مش قدها فاهمين الفكرة؟ اقبل ان المسيح بيختارك وبيحطك في مكان محدد يناسبك ما تبصش بعينك لمكان تاني وتقول ليه ما حطنيش هنا ليه ما اختارنيش هنا يبقى رافضني لا مش رافضك المسيح ما بيرفضش حد وبيحب الكل لكن من حقه ومن حكمته يحط المناسب في المكان المناسب ويوزع المهام بالطريقة اللي تناسبه صغر النفس هو أساس القصة دي اللي بيخلي واحد يحس ان ربنا رفضه مش حقيقة إيمانية مش آية بتقول كده مفيش وعظة مسيحية حقيقية هتقول كده هو إحساس غاش يسيطر على الواحد لأني مش قابل نفسي مش قابلها فبيحصل بروجكت إسقاط على ربنا يبقى ربنا مش قابلني ربنا مش كده أنت مش قابل نفسك أنت متزعلان من نفسك عشان غلطت كتير فتصورت ان ربنا زعلان منك بنفس الدرجة بس ربنا مش هو مش انت ربنا قلبه اكبر منك كتير قوي ومخه اكبر منك كتير قوي وانت بالنسبة له عيل صغير فما بيزعلش من عيل صغير لكن كونك انت رافض نفسك لا تسقط رفضك على نفسك على كل اللي حواليك بحيث تبقى بلمس لما ربنا ما يسمعش يبقى رافضني لو فلان قال لي لا يبقى رافضني لو ما اختارونيش يبقى رافضني لا يا حبيبي هو كل ده معناه انك رافض نفسك انت لو حبيت نفسك وقبلت نفسك وعرفت انك محبوب وغالي قوي كل المواقف دي هتعدي ببساطة ولو ما عدتش بسهولة جدا بتروح تسأل الشخص هو انت رافضني فما اخترتنيش لا خلاص هو انت يا رب بتكرهني فقلت لي لا لا يا حبيبي خلاص زي الطفل الصغير كده الطفل بقى اجمل ما فيه انه بيعمل المواجهه بسهوله ما بيقعدش بقى ايه يسيب دماغه تودي وتجيب بيروح لماما ماما انت زعلانه مني لا يا حبيبي خلاص يروح يلعب لكن لو طفل مكلكع لا شكلك زعلانه بقى ويفضل بقى ايه يعيد ويزيد لا ماما مش بتكلمني لا ويقعد انت هتجنن روحك ليه هي قالت مش زعلانه تبقى مش زعلانه وخلصنا فاهمين الفكره المواجهة أقصر الطرق إنك تريح نفسك تسأل سؤال مباشر تحبني بحبك خلاص قول لربنا بتحبني أطلع لك مئة آية فيها الرد بحبك طبعا مئة أمارة صغر النفس يخليك توصل لحاجة أوحش من كده بقى تأويل المواقف إن أنا أبتدي بقى موقف عادي يؤول يعني إيه يتقري بطريقة مش مظبوطة ما هو الحساس قوي ده يبتدي يألف قصص ويصدقها ويعيش فيها ويعذب نفسه وهو اللي تعبان والدنيا أبسط من كده كتير وأسهل من كده كتير وممكن يفضل مجنب نفسه فترات ولما يرجع يلاقي الله الناس كانت عادية أنا اللي كنت عامل يعني مشكلة ممكن توصل طبعا إلى غيرة مرة بقى لو استسلم للفكر ده وعلي جواه الفكر يقع في حرب وحشة قوي بقى يعني مثلا يعقوب كان بيحب يوسف بحكم ان يوسف مامته ماتت بدري وهو طفل وابن رحيل اللي عاش 14 سنة مستني يتجوزها وكان المفروض اخواته شايفين يوسف اتيتم يا عيني وهو خمس سنين يعني عادي لما ياخد له شوية دلع من ابوه يعني انما هم استسلموا لفكرة حقد أصل إحنا بعضهم كانت أمهم السرية اللي هي العبدة جارية فطبعا ده عامل صغر نفس إنه نص العيال دي ما كانوش ولاد لي أو رحيل ولاد الجواري فطبعا دي مع أداهم نفسيا فهم كارهين ولاد الزوجة الشرعية ودي طبعا كل ده أخطاء من يعقوب اتراكم عليها الجلابية الملونة فوصلوا إلى غيرة مرة محدش باصص له الطفل الساذج البسيط اللي ضارب مشوار يدور عليهم في كل حتة عشان يجيب لهم شوية أكل خالص هما باصين له ده العدو اللدود وهو ولا على باله وما ما كرههمش طول عمره الغريب بقى ان يوسف ده على قد ما اتعمل فيه ما كرههمش ابدا وهما كانوا مصدقين انه بيكرههم وانه عاوز يدوس عليهم وانه قلبي يحلم انه هيسجدوا له وهو ما كانش يقصد ولا حاجه من اللي هم فكروا فيها يبقى الغيره المره بتخلي الانسان يتهيأ له حاجات ويعلى جواه الكراهيه ويعيش في فكر مزعج جدا والحقيقه اللي بيعرف يحب بيعرف يحب كل الناس يعني يعقوب كان بيحب كل ولاده بدليل بعد كده كان ماسك في بنيامين مش راضي يفلت مش راضي يسيبه ابدا لو انتوا فاكرين بقيه القصه وبعدين لما راؤوبين اتحبس في مصر شويه قال حتى راؤوبين راح يعني ما كانش في واحد مش غالي عليه كأب عادي انما هم ما كانوش قادرين يقروها كده انه ممكن يحب الكل بنفس الدرجه ساعات صغر النفس مع الشعور بالرفض يعمل رد فعل سيء جدا هو الانسحاب السريع بدون مواجهه الويزدرول بقى ان انا ايه بما ان انا مرفوض خلاص ابعد تبعد من ايه تبعد عن ربنا ومين قال انه رفضك تبعد عن الناس مين قال ان هم رفضوك تبعد عن الكنيسة مين قال انها رفضتك تبعد عن اب اعترافك مين قال انه رفضك ليه بتمشي في الوهم وطبعا كل ده الشيطان ما يصدق بقى يلعب الشغلة دي على مزاجه تماما انه خلاص بما اني مرفوض بما اني دي غلط بس هو على اساسها عمال ياخد قرارات قرارات كلها غلط لان بما ان الفرضية نفسها غلط احيانا تبقى صح خلي بالكم يعني ممكن زي ما المسيح حصل له كان في ناس رافضينه بجد زي الكتب والفريسي ومع هذا لم ينسحب شوفوا بقى الثقة بالنفس ليه لأن في رسالة يعني هتصور ان انتوا كخادم رحت منطقة تخدم بصراحة الخدام المحليين عاوزين يطفشوكم خلينا نقولها كده رافضينكم بجد وبعدين انتوا لاقيين الغلابة هناك لا يعرفون يمينهم من شمالهم وابونا الاسقف فاتح الباب او ابونا الكاهن ما عندوش مشكله بس الخدام الملحلين رافضينكم بجد تكمل ولا تمشي لو تقدر تكمل هتكمل ليه لانك وراك رساله هتقعد بقى تطلب الحكمه والتواضع وتحايل بس لان في احتياج في رساله ليك وماله وماله لما تتخبط لك كلمه كل مره تروح تخدم وماله ده انا بعتبر ان هنا في رفض حقيقي ومع كده مش هتنسحب لانه اللي بيحركك مش كرامتك ولا ذاتك ولا صعبان عليك نفسك اللي بيحركك حب ربنا حب المخدوم امانتك في رسالتك ما تسمحلكش انك تسيب خدمتك مهما حصلت الظروف كلها صغر النفس كمان يجيب حاجة تاني اسمها التعميم ما هو الشعور بالرفض ملاصق لصغر النفس التعميم يعني ايه ان انا خبره معينه اعمم بيها على كل الناس بمعنى اقول كلهم رفضوني مين كلهم يا حبيبي اهلك رافضينك اصدقاء المدرسه رافضينك بتوع الكنيسه كلهم رافضينك بتوع الشغل كلهم رافضينك ولادك في الخدمه رافضينك انما لو سبت الشعور يسرح فيديك احساس عام بالرفض طبعا ده احساس صعب جدا مرهق جدا بيخلي الواحد يائس ومفيش اي حاجه ليها طعم بينما لو حللت الموقف في واحد اتنين تلاته رفضوك في مجموعه معينه رفضك وليكن هنفترض كده لكن مش ممكن كل الناس هتكون رافضينك لا انت مش المسيح عشان تقف للموقف الصعب ده ربنا يسوع نفسه يعني وقف قدام العالم كله لكن كان برضه في ناس بتحبه او انا فاشل في كل حاجه مفيش حاجه اسمها كده لا انت مش فاشل في كل حاجه يا موسى انت فاشل موسى قاعد يقول انا فاشل انا فاشل طب ما انت راعي اغنام كويس ما انت بقالك 40 سنه راعي اغنام انت مش فاشل ولا حاجه لكن هو سيطر عليه الشعور فبيقول في كل حاجه او مفيش حاجه حلوه في حياتي يا راجل برضه ده كلام بتلغي كل حاجه حلوه في لحظه زعل انك مش شايف مش شايف الخير اللي في حياتك والخبرات الجميلة كل ده بيطلع من الشعور بالرفض أو صغر النفس طب بقى نختم بالسؤال المهم كيف أحتمل الرفض إزاي أقدر أحتمل رفض حقيقي أو وهمي ما احنا برضو ما احناش كاملين كلنا بيجي لنا صغر نفس في وقت يعني أم مثلا تجوز عيالها وبعدين عيالها يتشغلوا يتشغلوا زي أي شباب في الزمن ده يصعب عليها نفسها وتقول العيال مش بيحبوني هما بيحبوك يا ماما بس مش فاضيين مشغولين زيادة هما رافضيني لا هما رافضين تدخلك لكن مش رافضينك كشخص لكن هي بتدخل ده في ده هي قالت مرة رأي ما خدوش بيه يبقى أنا مرفوض لا هو مرفوض تدخل بس مش مرفوضة كأم طبعا فاهمين الفكرة فتلاقوها بقى دخلت في تعب نفسي أنا ما عادش ليا لازمة خلاص العيال حتى مش حاسين بيا يا رب خدني ونقعد بقى نعيش في القصة دي ليه بس كده ليه الموضوع مش كده خالص بيحبوكي طبعا ومحتاجينك طبعا لكن كل واحد له رسالة وله حدود كمان عشان احتمل الرفض انا بقى هتكلم عن رفض حقيقي انت اترفضت في شغل كذا مرة اترفضت كعريس كذا مرة اترفضت كعروسة كذا مرة اترفضت كخادم كذا مرة انا هفترض كده بقى انك اترفضت كذا مرة واتقال عليك ما تنفعش افكركم هنا بواحد عظيم جدا اتقال عليه ما ينفعش ماري مرقص بتاعنا ماري مرقص اتقال عليه ما ينفعش ما ينفعش كارث ومين اللي قال كده اهم كارث في الزمن ده يعني اكتر واحد عنده خبرة كرازة يفهم في الكرازة اللي اسمه القديس بولس فقال ده ما ينفعش الحقيقة نفع جدا ونشكر ربنا انه نفع عشان احنا نتولد في النعم اذا حتى لو رفضت ده ألم صعب طبعا وجع مش سهل لكن اجري بسرعة أول حاجة تحميك من قسوة هذا الشعور انك تتمتع بربنا الوحيد اللي لا يمكن هيرفضك لا يمكن يرفضك مهما كنت عملت ابوك السماوي ده بقى مش شخص عادي مش انسان بيزعل مش بيفهمك غلط في موقف مش هيصدق كلام الناس عليك مش هيتلعب بدماغه فقفل منك لا لا لا سيبك من السيناريوهات دي بقى لا ده ده ابوك اللي فاهمك وبيحبك ومات عشانك ومصر تدخل السم فده ما بيتغيرش فهنا اللي يحمي الإنسان من هذا الشعور القاسي تاني بقول شعور وهمي أو شعور حقيقي يعني ضغط نفسي بجد أو ضغط نفسي جزء كبير منه مرتبط بصغر النفس في الحالتين العلاج الأساسي اشبع بربنا النفس الشبعانة تدوس العسل يعني مش فارق معايا الناس كتير مش فارق يختاروني ما عادش فارق مش فارق يشاوروا عليا مش فارق يقولوا لي حاضر او يرضوني في طلبي ما بزعلش لو قالوا لا ليه انا شبعان بحاجه تاني انا معايا ربنا اللي ما بيروحش مني بعد كده اي حاجه تروح مفيش مشاكل مش فارقه لما بنقع في شعور الرفض وصغر النفس معناه ان احنا مش شبعانين بربنا كفايه لما نتجرح من اقرب الناس فنتوجع قوي معناه ان احنا ما عندناش المناعة الكافية من الشبع الالهي اللي يحمينا من اي جرح طبعا هنتجرح وهنتجرح من اقرب الناس وهنتخبط من ناس نتوقع منهم حب اكتر من كده وهنتجرح بسوء ظن وسوء فهم من ناس بنحبهم بجد ويتهمونا بعكس كده كل ده هيحصل لكن اللي يحميك من ده كله اللي يوقفك على رجليك انك تكون شبعان بربنا بتعرف تصلي اللي بيعرف يصلي هيطلع فوق ده كله اللي بيعرف يقرا الانجيل هيمشي فوق المشاكل دي كلها يبقى التمتع بالحب الالهي ده معناه تشبع بقى بالصلاه والانجيل تشبع بالكنيسه الاجتماعات والمؤتمرات والتسبيحه تشبع في خدمتك تشبع قداسات لما تبقى متجرب من التجربه اياها دي الشعور بالرفض اجري على المسبح كتير اجري على المزامير كتير اعمل مطانيات لو تقدر عشان تستعيد احساسك وامانك انك في حضن ربنا وانه بيقول لك انت غالي جدا ولا يهمك من حد كل دول ما يفرقوش تاني حاجة المصارحة الداخلية يعني ايه واجه نفسك بنضج بقى بلاش شغل الايه الزعل كده التعبان ده لا واجه بنفسك بجد هم بجد رافضني ولا لا ولو رافضني رافضني ليه يكونش أنا برضو عملت حاجة غلط لكن قيل عن المسيح كلمات تورينا قد ايه الرفض ممكن يبقى صعب قوي فتقال عليه مثلا لا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب ده هنا دي كانت نبوة عن المسيح اللي, اللي جاء قالها المسيح في يوحنا 15 لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب لأن هو كان بيحبهم جدا وخدمهم جدا فعشان اليهود يبقى ده رد فعلهم بغضة بلا سبب أنت بقى صارح نفسك لا يكون في سبب تكونش طريقتك فعلا تعبتهم فابتدوا يبعدوا عنك طب ما تبقى ناضج وتواجه أو تسألهم سؤال يا جماعة أنا بتعبكم في إيه بضايقكم في إيه قولوا لي ومش هدافع عن نفسي قولوا لي هصلح نفسي هشتغل على نفسي وتبقى فعلا قوي وبتقول كده عاوز أعرف إيه اللي وحش في طريقتي عشان أصلحه أنتوا بتفيدوني فلو رفضوني لأني غلطت هعتذر وحاول أتغير ده النضج بقى حد زعلان مني رافضني بجد هروح اقول له سوري انا فعلا اسف ضايقتك طب قول لي بالظبط ايه اللي ضايقك عشان ما اعملوش تاني لكن مش باخد جنب وقفش وخصام وتباعد وايه صعبان عليا الكلام ده مش هو بتاعنا ولو رفضوني لاني ما غلطتش هصلي هصلي واقول يا رب اكشف الحقيقه دافع عني ليس مكتوم إلا ويسر ليس خفي إلا ويعلن يجوز أنت بريء فعلا وظلمت في الموقف ده ظلمت طب وماله كان حكيت لكم مرة حكاية حكاها لنا أبونا رفائيل أفامينا ربنا يديله العمر والصحة تلميذ البابا كيرلس حكيتها مرة هو اللي حكاها لنا إنه في مرة البابا كيرلس زعل منه والمرة دي بالذات كان أبونا رفائيل بريء اللي حصل ايه كان رفائيل قبل ابونا رفائيل كان اسمه الشماس رفائيل فقبل ما يترسم راهب يعني كان هو الشماس الخصوصي وبعدين حد حكى لسيدنا حاجة بابا كيرلس فهو زعق في رفائيل أو لامه بشدة وما ادالوش فرصة يدافع فابونا رفائيل يقول أنا قلت بقى هوريله هو قال لنا كده قفل في وشه وبقى مكشر شهرين وهو داخل طالع طول النهار قدامه فبقى ايه مش مديله وش خالص و... ويتأخر بالقهوة كان يقول كنت بتأخر بالقهوة يعني يطلب القهوة اتأخر ربنا يحميه وبعدين كانوا في, في مشوار في اسكندرية وبعدين دخل واحد له علاقة بالموضوع القديم اللي عمل الأزمة فقعد يحكي مع البابا كيرلس فالظهر شرح له تفاصيل ما كانش فاهمها ما كانش عارفها فبعد ما مشي الجدع ده لقى البابا كيرلس باصص في الارض كده وقال له حقك عليا يا ابني حقك عليا بس انت طلعت عينيا برضه يعني بعد شهرين اكتشف الموقف فيعني اعتذر له وبعدين قال له بس انت تعبتني قوي فلو رفضوني لاني ما غلطتش ما حصلش حاجه ربنا يدافع عني لو جاتني عندي فرصه ادافع عن نفسي ادافع ما عنديش فرصه هو يدافع عني لكن مش هكره ولا اقفش ولا خاصم ولا انزوي ولا ازعل ولا اجري ولا لا لا هكمل هكمل رسالتي واكمل تواجدي وهستنى هستنى يرجعوا لي تاني لان المحبه لا تسقط ابدا اللي بتحبهم دول هيفضلوا يحبوك هتكسبهم هتكسبهم المسيح لم يقبل من كثيرين لكنه لم يرفض احد نفسنا نوصل لكده بقى انك حتى لو ناس كتيره مش قابلينك انت تفضل قابل الكل وبتحب الكل ومخك أكبر منه وقلبك أوسع منه لكن يمكن في ناس ما تعجبهمش طبيعي عادي مش كلنا هنعجب كل الناس بس في الآخر لازم نحب كل الناس رسالة أخرى في الحتة دي إن أحسنت أفلا رفع يعني إيه بما إن في ناس فعلا ممكن يكونوا بيرفضوك ما يمكن لو في تعديل بسيط حصل في سلوكك أو كلامك الرفض ده يقل فدي أول وصية تقريبا قالها المسيح لما للجيل اللي بعد آدم وحواء قالها القايين بدري أوي إن أحسنت أفلا رفع ما يمكن الدنيا تترفع أو تتحسن أو الزعلة تخف لو عملت حاجة أحسن من كده اتكلمت بطريقة أفضل من كده وضحت نفسك بطريقة أحسن يعني في حاجة ممكن تتعمل تخلي العلاقة أفضل قد أكون أكثر قبولا لو عدلت سلوكي قد أكون أكثر قبولا لو بعدت شوية في بعض الناس من حبهم بيقربوا زيادة يكون التقارب الزيادة ده معرقل للعلاقة مش مش صحي قوي يعني في واحدة مثلا تروح لصاحبتها من غير ميعاد في أي وقت وتقعد ساعتين طب ما هي وراها عيالها ووراها بيتها والتانية مش قادرة تقول لها ما ينفعش تيجي أي يوم في أي وقت وتقعدي ساعتين مكسوفة تقول لها لكن ابتدت تحس ان صاحبتها مش مش مرحبة قوي بيها زي الاول طب ما هو انت زي ما مزودها برضه يعني يا بخت من زار وخفف يعني فالناس مشغولة اذا احيانا يبقى تعديلات بسيطة ان انا اقل شوية يكون ده حل لان العلاقة تبقى اجمل واسهل وافضل والاقي الطرف التاني اللي كان مش قوي هو اللي بيجي يقول لي انت فين طب ما ده احلى من ان انا افضل قلقان من موقف اخر حاجة اقولها قاعدة ثابتة مش عاوزينها تبعد عننا لو العالم كله رفضك ثق ان ربنا بيحبك ومش ممكن هيرفضك لو فعلا وصلت ان العالم رفضك وده مش هيحصل مش هيحصل ابدا انك ما فيش حد بيحبك مش هتوصل لكده لكن ولو لو بتخدم في ظروف قاسية جدا ومفيش حد بيحبك لازم تراجع تاني الحقيقة الثابتة ربنا بيحبك قوي ومش هيرفضك أبدا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد